متى 16 وناخد درس تاني في التلمذة في الوقت ده كان التلاميذ بقالهم مدة طويلة مع المسيح له المجد وخدموا وابتدوا يعملوا معجزات ويخرجوا شياطين وكانوا دايما ملازمينه في كل حركة وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء فأجاب وقال لهم إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى الفريسين والصدقيين دول جماعات يهودية متشددة وكانوا ما يتفقوش مع بعض لكن يعني دلوقتي متفقين عشان يحاربوا المسيح فلأن المسيح بقاله شعبية كبيرة قوي جم قالوا له فرجنا على معجزة واحنا نمشي وراك عاوزين آية فأوقوا التلاميذ طبعا معاه فالمسيح له المجد قال مبدأ مهم قوي عشان التلاميذ يتعلموه قال جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية يعني إيه يعني اللي يدور على معجزة ما يلاقيش معجزة اللي عاوز معجزة مش هياخد معجزة لأن المعجزات في المسيحية مش للاستعراض والمسيح لو المجد ما جاش يعمل معجزات وكان عاوز تلاميذه يتعلموا المبدأ ده هما معاهم قوة يعملوا معجزات بس ما يستخدموهاش أبدا للعرض ما هم ما القوة اللي معاهم والمعجزات اللي في, في ايديهم دي مش حاجة يستعرضوا بيها على الناس لكن الآية اللي المفروض ينشغلوا بيها هي آية يونان النبي طبعا دي شرحها في حتة تاني قال لهم كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي هكذا ينبغي أن يكون لابن الإنسان يعني الآية اللي المسيح جاي يديها لنا مش معجزات ولا أنه ينزل أكل من السماء ولا أنه يقوم الموتى كل ده جه لأن الناس تعبانة ومحتاجة لكن مش ده غرض المسيح إنما الآية اللي المسيح عاوز يديها للبشرية هي الفداء هي معجزة قيامته هو هو أنه يموت ويقوم وكان عاوز التلاميذ يتعلموا الدرس ده أنه أهم حاجة في خدمتكم مش أن أنتوا تعملوا معجزات وتفرحوا بيها ان انتوا تبقوا مستعدين تموتوا عشان خاطر الناس عشان الناس تقوم هي دي الآية اللي المسيح جاي اداها لنا وهي دي الآية اللي عاوز التلاميذ يعيشوا بيها عشان كده تلاحظوا كل التلاميذ استشهدوا ما عدا يوحنا الحبيب كان نفسه يستشهد بس ربنا حفظه لرسالة أخرى فإذا المعجزات وسيلة في إيدين التلميذ وممكن تحصل في حياتنا معجزات بس هي مش هدف ومش مفروض تتحول إلى هدف وكتير من اللي دخلوا المسيحية عشان معجزة سابوها فعشان كده المسيح ما عملش آية مع ان الناس هنا بيساوموه بيقولوا له لو صنعت آية هنمشي وراك لكن قال لهم لا أنا مش هعمل آية كفاية عليكم آية يونان النبي مقصود بيها كفاية عليكم ان انا هموت واقوم عشانكم دي اهم من كل المعجزات اللي انتوا بتدوروا عليها لان التلاميذ لما مشوا ورا المسيح كانوا طبعا الفرحة ان هم بيعملوا معجزات وحاجات خارقة كل شوية بتدعبهم وبتشغلهم انه يعني احنا ناس غلابة وصغيرين بقينا بنخرج شياطين وبنعمل معجزات فمرة تانية قال لهم لا تفرحوا بهذا ما تفرحش بالحتة دي ده دي على الماشي ده دي من بركات التلمذة لكن مش هي دي هدف التلمذة انت مش ماشي ورا المسيح عشان تعمل معجزات لا مش مهم افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات وبعدين اداهم مثل بسيط قال الجماعة يهود دول ناس يعني مرائين مرائين يعني ايه قال لهم فالحين بس تقعدوا كده تقروا الطقس لما تلاقوا السماء مغيمة شوية كده تقولوا ايه آه شكلها هتمطر ولما تلاقوها آه الجو نقي والشمس محمرة شوية كده تقولوا الجو هيبقى طري والجو صح قال لهم كل اللي انتوا مشغولين بيه الطقس هيطلع برد ولا حر ولا مطر وناسين قضية أهم من ده كله المسيح جاي امتى والدينونة امتى وهنقف قدام ربنا امتى وهكذا برضو الدرس ده التلاميذ بيتعلموه ان احيانا الناس كلها تكون مشغولة بقراءة الاحداث وقراءة الايام وقراءة الواقع وقراءة المشاكل وقراءة السياسة والطقس و- واهم موضوع مشغولين عنه المسيح جاي امتى ياخدنا امتى وهنقف قدامه ازاي وهندخل السماء ولا مش هندخل اهم قضية سايبينها وعمالين نفتي وننشغل بامور كتيرة قوي فلما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا هم كانوا بيركبوا المراكب ويدوروا بها من بلد لبلد وقال لهم يسوع انظروا وتحرزوا من خمير الفريسين والصدوقين طبعا هو لسه قبلها على طول اصطدم بالخ... بالفريسين وقال لهم يا مراؤون ومش هعمل لكم آية ومشوا الفريسين والمتغاظين انه ما عملش معجزة كانوا جايين عاوزين يتفرجوا على معجزة فالمسيح لما ركب المركب قال لهم ايه تحرزوا من خمير الفريسين يقصد ايه يقصد طريقتهم وتفكيرهم ومنهجهم وحياتهم حسبوا من الناس دول الناس دول ماشيين غلط الناس دول ما بيعجبوش ربنا فحسبوا من خ- خميرتهم لان الخميره تخمر يعني ايه يعني تبقى حاجه صغيره وتاثر في كل حاجه فطريقه الفريسين بتاثر عشان كده في حته تاني قال لهم تطوفون البحر شرق وغرب عشان تكسبوا واحد وتعملوه اوحش منكم فقال لهم حاسبوا من الخميره بتاعتهم يعني من تفكيرهم وهو لسه مبكت الخ- الفريسيين وال- والصدوقيين على انهم بيفكروا بطريقه ماديه وطريقه عالميه وناسين القضايا الروحيه الاهم ففكروا في انفسهم دول التلاميذ بقى قائلين اننا لم ناخذ خبزا هو كل اللي جه في بالهم ايه هم كانوا غالبا بيخبزوا في الايام دي. يعني الناس دي كانت بتخبز عادة فبيشتروا خميرة عشان يخبزوا فلما ركبوا السفينة ما خدوش خبز معاهم وهو قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين بدل ما ياخدوا كلامه بمعناه الروحي لانه واضح انه لسه بيتكلم بطريقة روحية خدوه بطريقة حرفية وقالوا الله طب بدل مش هنشتري خميرة من الفريسيين والصدوقيين ومعناش عيش طب هنجيب عيش منين وانشغلوا بقضية الأكل والشرب فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذوا خبز زعل المسيح منهم ودي تورينا أن في التلمذة المسيح ما كانش بيشجع على طول كان في وقت بيوبخ هنا قال لهم يا قليل الإيمان بقى أنا هكلمكم عن الخبز بقى أنا هقول لكم الخميرة والعيش بقى أنا اللي عمال أتكلم مع الناس الغرب عن الحياة الأبدية وعن مجيء الملكوت وعن التوبة هتكلم معاكم انتوا يا تلاميذ أقول لكم عملت حساب العيش ولا ما عملتوش حسابه بقى احنا هننزل للمستوى ده طبعا هنا قال لهم يا قليل الإيمان إذا درس مهم لكل تلميذ إن إذا انشغلت بالأكل والشرب تبقى إيه قليل الإيمان إذا نزلت إلى المستوى العادي بتاع ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس هذه كلها تطلبها الأمم المسيح مش هيقول يا عديم الإيمان بس هيقول لك يا قليل الإيمان وبعدين هما ما قالوش حاجة هما طبعا بيخافوا يتكلموا لأن عارفين إن المسيح ما بيعجبوش الكلام في الحاجات دي لكن فكروا في أنفسهم فالمسيح مجرد إن الواحد يقلق على الكلام ده يقلق على أكل بكرة يقلق على مستقبل أولاده يقلق على اهتمامات عالمية يعتبروا المسيح مش م- تلميذ قليل الإيمان ما يصحش نشغل بالكلام ده لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أننا لم نأخذ خبز إزاي تبقى تلميذ ماشي ورا المسيح وبتعمل معجزات وبيكلمك عن الأبدية والسماء وبعدين تفكر هتاكل إيه وهتشرب إيه أحتى الآن لا تفهمون شوفوا بقى التوبيخ لأن بقى لهم تقريبا سنتين معاه فبعد العز ده كله والمعجزات دي كلها والكلام اللي كله روحي عن الملكوت أحتى الآن لا تفهمون معنى كده ان الواحد فينا بيسمع دروس كتير بس ساعات مخه يبقى ايه بطيء شوية فيجي المسيح يقول لك بعد كل الوعظ ده لسه مش فاهم بعد كل اللي قريته ده واللي سمعته ده لسه بتقلق لسه بتنشغل هتاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه والمشاكل ايه أحتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون عيب تاني فينا ان احنا بننسى يعني نسمع وعظ ونتأثر وننسى ربنا يعمل معجزة معانا وننفعل بيها وننسى مشكلة كبيرة قوي تبقى معقدة جدا وتتحل وننسى فيقول أحتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون ابتدي يفكر خمس خبزات الخمسة الآلاف كم أف أخذتم يعني يوم الخمس خبزات اللي كفوا خمس تلاف فاهمين التعبير خمسة الخبزات التي للخمسة آلاف بيفكرهم باليوم لأنه فات عليه فترة كم أوفة يوميها شلتم يبقى الأوفة دي كان مقصود بيها إيه إنها تفضل ذكرى متجددة إن كل تلميذ فاكر المعجزة لأنه شال أوفة مليانة كسر من خمس ترغف يعني أنت لو جبت أوفة وقطعت خمس ترغفة ما يجيبوش ربع الأوف لكن لما 12 تلميذ كل واحد بعد ما الناس كلت يشيل قفة دي حاجة مش طبيعية ويفضل شايلها فترة عشان عشان يعني كتفه يتخلع وما ينساش وبرضه نسي يعني في بركات في حياتنا وذكريات إيجابية جدا ومشجعة جدا ومعجزات والواحد ينسى ولا سبع سبع خبزات الأربعة آلاف بعدها كان في معجزة تاني من نفس النوع برضه سبع ترغفة كفوا أربعة آلاف راجل غير الستات والعيال وساعتها شالوا سبع سلال فقال لهم كم سلا أخذتم كأن ربنا لما يوحي يكون فينا تلميذ لربنا وبعدين يتعك في مشكلة كده ويبقى قلقان أو يبص له كده ربنا يقول له أنت بتعمل كده ليه انت ناسي اليوم الفلاني لما كنت حالتك حال وانا وقفت معاك وعدت وناسي الموقف ده يوميها كان ايه اللي حصل تعال افتكر كده معايا ويبتدي ربنا يعاتبنا بذكريات اذا ربنا يدينا خبرات يكون لها ذكريات يدينا اختبارات كتلاميذ يكون ليها ذكريات وذكريات حية صلد يعني ايه شالوا بايديهم سلال وقفف نتيجة المعجزة فيبقى الواحد ده ده ربنا فبعد ما تدوق ربنا ما تفهمش او ما تفتكرش يزعل ربنا يبقى ربنا يحبنا نتذكر ونفهم عشان كده بيقول أحتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أم تتحرزوا من خمير الفريسين والصدقين قال لهم مش معقول هكلمكم عن الأكل إنما أنا قلت لكم تحرزوا من خمير الفريسين والصديقيين يعني طريقتهم منهجهم في الحياة الروحية دول عاملين نفسهم متدينين أنا بقول لكم حاسبوا من ريائهم إذا وقعة مشهورة جدا للتلميذ أنه يتحول من تلميذ روحاني إلى تلميذ مرائي من تلميذ بيتعلم من المسيح يحب الناس ويفكر في السماء إلى تلميذ يحترف التدين ويبقى زي الفريسين والصدقين فعشان كده دايما المسيح يقول لنا احترسوا احترسوا تمشوا ورا الناس دول حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقين يبقى التعليم الغلط المسيح بيحذرنا منها لأنها بتضلل الإنسان وتتعب فلما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان لما وصل للبلد دي اللي هي اسمها قيصرية فيلبس قعد مع التلاميذ وسألهم قال لهم هم الناس بتقول عليا إيه طبعا المسيح عارف الناس بتقول عليه إيه لكن هو كان عاوز يعرف التلاميذ بيسمعوا إيه لأنه خلي بالكم إن إحنا كبشر ساعات نتأثر بربنا ونرجع تاني نسمع من الناس فنتأثر بالناس فالمسيح له المجد عاوز يسمعها بصوتنا انتوا متأثرين بمين أكتر الناس مأثرين عليكم أكتر ولا كلامي مأثر عليكم أكتر بعد عشرة سنتين أنهي تأثيره أكتر عليكم فالناس بتقول علي إيه قالوا له فقالوا قوم يقولون يوحنا المعمدان وقوم يقولون إلي وآخرون أرميا طبعا كل واحد من دول أصله كان له شأن يوحنا المعمدان كان اتقطعت رقبته فالناس من كتر ما كانت بتحبه وحاسه انه قديس عظيم قوي قالوا ده صحي تاني وكان اللي صاحب الفكرة دي هيرودس نفسه من كتر ما كان بيخاف منه بعد ما قتله بقى يقول لما سمع عن المسيح ومعجزاته قال ده ده يوحنا اللي انا قتلته من كتر خوف في ناس بتقول ايليا لان المسيح كان قوي جدا في كلامه في وعظه في تأثيره على الناس قوة ايليا لان ايليا كان مشهور كنبي بالقوة والحرارة والنارية وقوما قالوا أرميا لأنه مع قوة المسيح وتأثيره الجبار كان وديع جدا ويبدو أنه دموعه قريبة لأن أرميا كان أشهر بيسموه النبي الباكي من كتر ما كان حنين قوي ووديع قوي ويميل دايما إلى الرقة والحزن والبكاء فالعجيب أنه يجمع بين قوة إيليا ويجمع بين رقة أرميا فناس بتقول عليه كده وناس بتقول كده برضه ده كان اعتقاد عند بعض اليهود ان الانبياء دي دول ما بيموتوش او ممكن يرجعوا تاني من كتر احساسهم ان دول حاجه يعني عظيمه قوي وناس بتقول اهو واحد من الانبياء وخلاص قال لهم وانتم من تقولون اني انا طب ده راي الناس انتوا بقى بتقولوا عليا ايه اجاب سمعان بطرس وقال انت هو المسيح ابن الله الحي الحته دي مهمه ليه المسيح له المجد عاوز يتأكد مننا كل شوية احنا شايفينه ايه بنعامله على اي اساس المسيح بالنسبة لنا ايه نبي بالنسبة لنا شخص كلامه حلو بالنسبة لنا واحد طيب بنحبه ولا هو ربنا اللي بنعبده ونتكل عليه وهو خلاصنا وهو ابديتنا وهو قيامتنا احنا شايفينه ايه بنتأثر برأي الناس ولا لأ ده لغاية دلوقتي في مسيحيين ما يعرفوش المسيح ولو قلت لهم مين المسيح يتلخبطوا ما يعرفوش يقولوا مع بطرس هو أنت المسيح ابن الله الحي فالمسيح لو المجد فرح لما بطرس قال كده لأنه كان عاوز يتأكد إن هم ما تأثروش بكلام الناس ورأيهم فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا برضه ما قالوش يا بطرس ليه عشان هو عاوز يفكروا انك انت سمعان التعبان اللي يعني لما ابتديت معايا كنت كنت شكاك وكنت مندفع وما كنتش عارف حاجة فانت سمعان لكن يا بختك يا سمعان انك انت وصلت للمستوى ده يا سمعان ابن يونا طوبى لك ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات برضه دي حاجة مهمة في التلمذة التلمذة فيها حاجة اسمها إعلانات إعلانات يعني إيه؟ يعني إحنا لما بنقرب من ربنا ونعيش مع ربنا ربنا بيتكلم في قلبنا بإعلانات داخلية يعني إمتى الآب السماوي قال لبطرس إن المسيح ابن الله ما نعرفش لكن من خلال عشرته بالمسيح واختباراته والأيام اللي قضاها مع ربنا يسوع المسيح ما كانش عنده أدنى شك في الوقت ده إن المسيح هو ابن الله الحي ودي مش شهادة بشر الناس ما كانتش بتقول كده لسه المجتمع ما كانش بيقول كده ولا اللي حصل لهم معجزات كانوا بيقولوا عليه ابن الله الحي لكن العسرة التلمذة تخلي الواحد لو العالم كله شك في المسيح ما يشكش في المسيح إن لحما ودما لم يعلن لك يعني ده مش شغل بشر الخبرة دي مش مش شغل إنسان تأكدوا أنه داخل الوعظ وقراية الكتاب والصلوات والمؤتمرات والخلوات في حاجة بتحصل جوه الواحد اسمها إعلان إلهي في صوت داخلي بيتحرك جوانا بيثبت فينا مفاهيم روحية العقل ما بيقبلهاش وما يقدرش يستوعبها لو سألت بطرس اشرح لنا بقى يعني ايه اله حقيقي من اله حقيقي يمكن ما يعرفش يعرفش في اللاهوت لكن هو متأكد أنت المسيح ابن الله الحي إذا التلمذة فيها عنصر ظاهري أنك تسمع وعظة وتتعلم منها درس وفيها عنصر خفي أنك طول ما أنت عايش مع ربنا في حاجات بتتغير جواك وفي أصوات بتسمعها جواك وفي مفاهيم بتثبت جواك من غير ما تعمل مجهود إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس بدل قلت كده يا سمعان هتبقى بطرس بقى اترقيت من سمعان لبطرس هو من زمان قال له انا هخليك بطرس بس هو يعني يبدو كان مستني لليوم ده عشان يبقى بطرس ليه لان الواحد ما يبقاش بطرس الا لما يعلن ان المسيح ابن الله الحي يعني ت- هنفضل سمعان هتفضل تلميذ نص نص لغاية ما إيمانك يبقى ثابت جدا أن المسيح هو الله الحقيقي وأن علاقتك به هو علاقة إنسان بإله مش بإنسان تاني مهما كانت عظمته فأنت بطرس بطرس دي باليوناني يعني صخرة آه، ناشفة جدا بس صخرة صغيرة مش جبل خلي بالكوا صخرة ناشفة يعني انت ايه دلوقتي ايمانك بقى ناشف وبقى قوي جدا انت بطرس وعلى هذه الصخرة في الترجمة يقول له انت بطرس وعلى هذه البترا يبقى كلمة الصخرة غير بطرس دي الكلمة اللي بيسموها جبل صخري اسمها بترا فقال له انت بطرس وعلى هذه البترا ابني كنيستي يعني ايه يعني انت بقيت صخرة بقيت طوبة وعلى البناء ده كله على الإيمان اللي انت جزء منه اللي انت حتة منه دلوقتي اللي انت جزء من أساسه على هذا الصخر على هذه الصخرة على صخرة الإيمان مش صخرة بطرس لكن المسيح مش هيبني كنيسته على بطرس أبدا مفهوم ده مفهوم مش مسيحي لا بطرس إنسان بعد كده هينكر هنضيع الكنيسة كلها لما بطرس ينكر لا لكن بطرس لما يعلن عن إيمانه يبقى صخرة داخل الجبل الصخري عشان كده بطرس نفسه استخدم التعبير ده في بطرس الأولى يقول إيه كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية لأن هو حس إن المعنى كان ينطبق عليه لما قال له أنت بطرس فقال للكنيسة خلي كل واحد منكم حجارة حية تعملوا بيتا روحيا فاهمين المعنى يبقى كل واحد فيكم صخرة عشان يع- يعني نعمل الكنيسة جبل صخري على هذه الصخرة أبني كنيستي يبقى التلميذ لازم يبقى فاهم حاجة مهمة قوي إنه أساس الخدمة وأساس القوة هو الإيمان المستقيم بأن المسيح ابن الله الحي إله حق من إله حق لو الحتة دي اتزلزلت أو اتزعزعت ال- البناء كله يقع لانه احنا عندنا موضة الايام دي في ناس بيدعوا انهم تلاميذ الرب لكن ايمانهم بالمسيح عليه علامة استفهام تكلموا عن المسيح لكن لو سألتهم رأيكم ايه في المسيح يتوهوك يتوهوك ما يطلعش المسيح عندهم اله ما عندهمش صخرة ما عندهمش كنيسة دول زي الادفانتست وشهود يهوى دول ما عندهمش المسيح اله لكن بيقولوا عليه حاجة حلوة قوي واحد من الأنبياء أرميا إيليا لا ما ينفعش الكلام ده دول ما استقبلوش الإعلان الإلهي دول مش صخرة دول هوا دول تراب دول ما ينفعش يعملوا كنيسة أبدا على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها برضو المسيح له المجد هنا بيبتدي الكنيسة والكل اللي حواليه ناس ضعف يعني التلاميذ لما جه المسيح يسيبهم في الآخر كانوا مرعوبين هتسيبنا ازاي انت انت راس مالنا وقوتنا كانوش قادرين يفهموا ازاي هيخدموا ويعيشوا ويعملوا كنيسة والمسيح مش قدامهم على مش وسطيهم على طول فمن بدري المسيح قال لهم بصوا طول ما في الإيمان بالمسيح ابن الله الحي الكنيسة عمرها ما تقع عمرها ما تتزلزل وأبواب الجحيم لن تقوى عليها بصوا بقى المعنى ده جميل ازاي الجحيم هو المكان اللي كان الأرض بتصدر ليه كل البشرية أي إنسان يعيش له يومين على الأرض ويتبعت في طرد للجحيم ما كانش في مكان تاني يستقبل نفوس الناس إلا مكان الجحيم فأبواب الجحيم كانت واسعة بتستقبل آلاف وملايين البشر ب- بدون حساب الكنيسة الصخرة دي هذا الإيمان الجديد اللي جابوا المسيح للأرض المسيح ابن الله الحي هيعمل كنيسة قوية جدا هتدخل من أبواب الجحيم وأبواب الجحيم مش هتقدر تقف قصادها وتطلع كل النفوس وتخرجهم من الجحيم فاهمين المعنى أبواب الجحيم لن تقوى عليها يعني الأبواب دي كانت مقفولة ما بتستقبلش غير الميتين بس وما كانش حد يقدر يخترقها الإيمان المسيحي يخترق الجحيم ويطلع النفوس اللي مكتوب عليها الموت والنهاية وينقلهم للفردوس فالكنيسة شغلتها شغلتها تنقل الناس من الجحيم للفردوس دي رسالة الكنيسة دي رسالة التلاميذ اللي هم مش شايفينها بعينيهم أحد الآباء كان سبب تكريسه حلم شافه انه حلم في ليلة ان في بيت بيتحرق والناس بتصوت وهو دخل البيت بقى ياخد واحد واحد يشيله ويجري بيه وطلعه بره وكان طول الليل كان بيصلي عشان موضوع التكريس فحس بالمعنى تاني يوم ان دي شغلتنا كخدام احنا بناخد من النار للجنة يعني احنا بناخد من الجحيم للفردوس والجحيم ما يقدرش يقف قصادنا مش احنا اللي بنخاف منه ده هو اللي بيخاف مننا مش الشيطان اللي نعمل له حساب ده هو اللي بيعمل حسابنا أبواب الجحيم لن تقوى علينا فالمسيح له المجد كان بينفخ تلاميذه بإحساس القوة والعظمة أنت بطرس وعلى هذه الصخرة هبني الكنيسة وأبواب الجحيم كله مش هتقف قدامه لن تقوى عليه طب إزاي يا رب يعني هتدينا القوة دي ازاي عشان ندخل الجحيم نطلع النفوس اللي ضاعت دي وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات خلي بالكم من المعنى قال له أنت جزء من الكنيسة الكنيسة هتدخل الجحيم وتطلع أرواح الناس اللي هيؤمنوا وهتطلع بيهم على الملكوت وهديك كمان مفتاح الملكوت خلي بالكم في أبوابين هنا في أبواب الجحيم وأبواب الملكوت في عالم غير منظور المسيح بيتكلم عنه وشايفه واضح التلاميذ مش شايفينه واضح بس طالما استقبلوا الدرس الأولاني أن المسيح ابن الله الحي لازم يستوعبوا الحياة الأخرى بشكل واضح فقال لهم في أبواب للجحيم مش هتقدر هتتفتح قصادكم بالإيمان وفي أبواب الملكوت هديكوا سلطان عليها أعطيك سلطان أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات يا بطرس وانت انت واللي زيك لأن السلطان ده خدوه بقية التلاميذ أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات كل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات يربط ايه طيب بطرس خلي بالكم من سلطان التلاميذ اللي بي احنا هنربط ايه؟ احنا مش بنربط بشر احنا بنربط الشياطين واخدين بالكم ما احنا لينا سلطان على الشياطين الشياطين دول مالين الارض والسماء او يعني ليهم كده قدرة على ال... او مح... يعني اذية للبشر فاللي هتربطه على الارض هربطه في السماء يعني انت يا بطرس اللي هتوقف شغل الشيطان انت اللي معاك المفتاح وتربط وانت اللي معاك المفتاح تحل وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماوات يعني ايه واحد مربوط بالشيطان يقوم سلطان الكهنوت سلطان الكنيسة يحل الشخص من الرباطات ويربط الشيطان نفسه فاهمين؟ يبقى احنا بنربط شياطين ونفك بشر بناخد من الجحيم وننقل على الملكوت فاهمين ازاي؟ فيبقى السماء مستقبلة كل اللي بنمضي عليه هنا بينفذه ربنا في السماء هي دي معناها ببساطة لدرجة واحد أظن القديس أغسطينوس بقى يقول ما معناه يأخذ السيد بتوقيع العبيد فاهمين المعنى؟ يعني السيد الرب بقى يمشي الورقة اللي تجيله من عبيده بقى يمضي عليها العبد على الأرض ياخدها ربنا في السماء يقول لهم نفذوا الكلام ده طب ده شوية عبيد على الأرض وماله هم اللي معاهم السلطان ده إذا التلاميذ بياخدوا السلطان برضه عاوز اميز بين سلطاننا كمسيحيين احنا كلنا عندنا سلطان على الشياطين سلطان على الشياطين ده لكل المسيحيين بينما سلطان الكهنوت اكبر من كده واقوى انه في سلطان الحل والربط لكن سلطاننا على الحيات والعقارب اللي بنقولها دي علينا كلنا كلنا عندنا السلطان ده مش سلطان الكهنوت وكل ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح طيب يا رب التلاميذ كلهم أجمعوا أنك أنت المسيح ابن الله الحي ووصلوا للإيمان اللي أنت عاوز توصله لهم وفرحت بيهم ووعدتهم أنه بدل وصلوا لدي الكنيسة هتبتدي خلاص الكنيسة هتبتدي مبنية على الإيمان المسيحي أن المسيح ابن الله وبدال المسيح ابن الله هناخد من سلطانه نفك ونربط وهنفتح أبواب الجحيم ونطلع الأرواح اللي الجحيم عاوز ياخدها ونصدرها على الملكوت وبقت شغلتنا كمسيحيين ان احنا ننقل الناس من من ال من النار للفردوس لكن أوصى تلاميذه ألا يقولوا أنه يسوع المسيح الله طب ليه يا رب كده يعني طب ده هما شغلتهم يروحوا يقولوا للناس ان هو ده يسوع المسيح ابن الله الحي عشان يحرروهم من السلطان الربط شوفوا المسيح له المجد كان مأجل الإعلانات دي لبقية الناس بعد الفداء تلاميذ يعرفوا من بدري لأن هم دول اللي هياخدوا سلطان الكهنوت لكن إعلان المسيح كإله مأجله لغاية يوم قيامته هو فقال لهم ما تتكلموش سيبوني أعمل معجزات وأوعظ الناس وبلاش نعلن خبر اللاهوت دلوقتي خبر ألوهية المسيح المسيح كان مأجله لغاية الفداء ما يتم لحكمة عنده عشان ما يتعطلش عمل الفداء فأوصاهم ألا يقول لأحد أنه يسوع المسيح فيها نقطة تاني أنه المسيح عاوز أنه بالاختبار وبالعشرة كل واحد يقول زي ما قال بطرس أنت المسيح ابن الله الحي مش لأنه واحد قال له لا لأنه هو نفسه متأكد لأن في إعلان داخلي بيقول له كده عشان كده فهم اللاهوت مش موضوع عقلاني يعني لغاية دلوقتي احنا مش فاهمين كتير في اللاهوت في الثالوث الأقدس وفي معنى ألوهية الابن حاجات فوق العقل لكننا عندنا إعلان صوت داخلي بيقول لنا المسيح ابن الله المسيح إله حقيقي المسيح هو المخلص المسيح فتح لنا السماء على هذا الإيمان بتتبني الكنيسة مش على العقل ولا المنطق ولا الفلسفة من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا لما اطمن أن هم قبلوا عقيدة اللاهوت أو ابنه أن المسيح ابن الله ابتدى يقول لهم الدرس اللي بعد الأهم بقى أو مش الأهم المكمل قال لهم بما أن أنتوا اعترفتوا أن المسيح ابن الله الحي قال لكم حاجة مهمة بقى ما كانش قالها قبل كده من ذلك الوقت ابتدأ يقول ما كانش بيكلمهم عن موته قبل كده ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ابن الإنسان ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم يبقى الإنسان في التلمذة بيقبل أن المسيح إله وتاني درس بيقبل أن المسيح لازم يموت ويقوم بطرس هو اللي أعلن الإعلان الأولاني بمنتهى الحماس أنت المسيح ابن الله الحي طوباك يا سمعان ابن يونا شوفوا هنا يحصل إيه بقى فأخذه بطرس إليه وانتهره وابتدأ ينتهر قائلا حاشا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا بعد الشر عليك حاشاك يا رب دي يعني لا لا بعد الشر عليك ازاي يمسكوك ويبهدلوك وتتألم وتموت لا لا هو مش راضي يفهم آخر كلمة هو المسيح قال له ينبغي لابن الإنسان أن يتألم ومن رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويقوم بس هو ما سمعش يقوم دي لا مفيش حاجة اسمها تتبهدل أنا لسه بقول لك أنت المسيح ابن الله الحي فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان يا شيطان ازاي ده لسه قبلها ما فاتش خمس آيات طوبى لك يا سمعان ابن يون بعد ما طلعته فوق خالص واديته مفاتيح الملكوت وبقى هو اللي هيربط الشيطان بعدها بخمس آيات يطلع هو شيطان اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس تعالوا نفهم في ناس عاوزة تقبل المسيح بس بدون آلام بدون صليب بدون فداء بدون دم بدون بهدلة عاوزين المسيح القوي الإله اللي يدخلنا السماء من غير تعب لا هو يتعب ولا احنا نتعب لا هو يتصلب ولا احنا نتصلب خلي بالكم في ناس فاهمة المسيحية كده انه بما ان المسيح ربنا خلاص احنا نؤمن ان المسيح ربنا وكفاية على كده لا مش كفاية على كده ده لازم المسيح يتألم ويتصلب وبعدين يقوم اللي ما يقبلش التانية يبقى برضه شطار خلي بالكم يعني ايه اللي ما يقبلش فكرة الفداء فكرة الصليب فكرة الألم يبقى ما ينفعش تلميذ بطرس تلميذ محترم لأنه أعلن عن لاهوت المسيح وتلميذ غير محترم وغير مقبول لأنه رفض الفداء أو رفض أن المسيح يتألم ما قبلهاش قال له لا وبعدين عمل موقف بصوا هو المسيح كان بيتكلم مع تلاميذ فلما ابتدى يتكلم أنا هتبهدل وهتصلب وهتعذب بطرس خده على جنب واخدين بالكم هنا يقول كده أخذه بطرس إليه قال له تعالى بس أقول لك حاجة بلاش السيرة دي بلاش الموضوع ده ماشي الحقيقة بطرس هنا حب يعمل منظر على التلاميذ التشجيع اللي قاله له المسيح طوباك يا سمعان ابن يونا دي حسسه انه ايه احسن من اللي حواليه فبما انه بقى طوبى ليا وانا يعني الريس دلوقتي لا اقول لك بقى بلاش حكاية الالام دي تعال اقول لك بلاش الموضوع ده فعشان كده يسوع بص للتلاميذ لقاهم كلهم باصين كده متغاظين او يعني مش فاهمين ايه حكايتك مع بطرس بطرس خدك على جنب ليه وبيقول لك حاشاك يا رب ولا يكون لك هذا فالتفت يسوع التفت للتلاميذ عشان يفهمهم لا لا انا مش بتاع بطرس انا مش بتاع بطرس ولا حاجة ولا بطرس احسن منكم انتوا فهمتوها غلط ده بطرس بيعمل منظر ده بطرس عاوز يفتخر فقام قال له كلمة جديدة قوي قال له ايه اذهب عني يا شيطان يبقى كأنه اللي يؤمن بالمسيح وياخده بس وسيلة للافتخار والمنظرة يبقى وقع تاني في ايد الشيطان ويبقى دي لغة الشيطان الشيطان هو اللي بيقول للمسيح وكل مسيحي حاشا لك أن تتألم خلي بالك الشيطان هو اللي يجي لك ويقول لك لو المسيح بيحبك يجربك ليه لا لا لا حبكش لا هو المسيح لو بيحبك يسيبك في طريق ضيق ليه لا طريق ينفعش طريق ضيق فالشيطان دي لغته اللي هو يحب الحاجة الحلوة قوي بس من غير تعب ومن غير صليب ومن غير ألم عشان كده عرض على المسيح في بداية خدمته مقاولة كده قال له بص مش انت عاوز تاخد الدنيا هديها لك أعطيك هذه جميعه بس بلاش صليب وبلاش موت وبلاش فداء والكلام ده أديها لك بس أسجد أديك الدنيا كلها بس وطي لي أسجد لي وأنا أديك الدنيا كلها وتوفر عليك بهدلة الصليب وألام الصليب فاهمين المعنى دي لغة الشيطان الشيطان لما يقول لك صحتك لازم يعني تصوم ولازم تسهر ولازم تصلي ولازم تخدم لا لا حاشاك لا انت ابن ربنا ليه البهدلة دي وانت ابن ربنا فاهمين المعنى لا انا اقول له انت فهمتها غلط انا ابن ربنا بس انا وش بهدل انا ابن ربنا وربنا نفسه جاي يتصلب فانا بتاع كده زي ما قال بولس اننا موضوعون لهذا احنا جايين في الدنيا دي عشان نتعب موجودين في الدنيا دي عشان نشيل صليب صحيح احنا اولاد ربنا ومعانا مفاتيح الملكوت والسما مستنيانا بس اوعى الشيطان يقول لنا حاشا لك ان تتألم بعد الشر عليك قول له لا ده مش شر ده ده الخير تجارب دي خير والطريق الضيق خير وحمل الصليب خير ده هو ده بقية المشوار ده هو ده الدرس التاني اللي هيدخلني السما الأولاني عرفته المسيح ابن الله الحي والتاني المسيح لازم يموت لازم يتصلب ابتدأ ينتهره قائلا حاشا لك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي برضو دي تعلمنا مبدأ مهم ان ساعة الواحد يطلع كده روحيا انه ينتعش ويبقى عنده اعلانات الهية او احساس انه ربنا بيكلمه وبعدها على طول ياخد على دماغه ويقع يتقطم وسطه ساعات يحصل كده في حياتنا ان احنا مع بعد مؤتمر كده روحي مسافة ما تروح بيتكم تدب خناقة وتعمل عملة سودة وتضيع كل اللي خدته احيانا الشيطان يبقى بيستخسر فينا الفايدة الروحية ويستخسر فينا فرحة المسيح بينا لما يبقى ربنا فرحان بينا ان احنا قربنا واستفدنا يبقى لازم ايه يعني محضر لنا عشان كده عاوزة حرص الحكاية مش هنخاف ولا حاجة بس عاوزة حرص أنت معصرة لي تصوروا بعد ما بطرس بقى الشاهد الأول للمسيح بقى معصرة للمسيح معصرة يعني ايه يعني انت بتعطلني انت كلامك ده مش حب انا مش قابل منك الحب ده اذا كنت هتحبني تقوم تعطلني عن الصليب ده مش حب خلي بالكم المفهوم لو حبيت واحد لو حبيت واحد واستخسرت فيه التعب ومنعت عنه الصليب انت بتأذيه مش بتفيده انت بتأذيه مش بتفيده اللي يحب واحد يقدم له صليب وده اللي بيعمله ربنا معانا لأنه ربنا بيحبنا قوي شغال صلبان يوميا ده لأنه بيحبنا قوي لأن هو نفسه فاهمها كده وهو بيقولها كده اللي هيعطلني عن الصليب مش بيحبني يبقى بيعسرني بيعطل الفداء بيعطل الخلاص كله أنت معصرة لي لأن اللي بيعمل كده يبقى إيه لأنك تهت لا تهتم بما لله بل بما للناس قال له بص طريقتك دي بتاعت الدنيا مش بتاعت ربنا نظام الدنيا كده انه ايه بعد الشر كأن الألم شر لكن فيما لله الألم مش شر والتعب مش شر والجهاد مش شر والصليب مش شر لكن عند الناس ده شر ده مفهوم غير عند ربنا فقال له انت هترجع تاني تتكلم بلغة الناس ده انا لسه بقول لك يا بختك ان لحما ودما لم يعلن لك رجعت تاني لطريقة الناس وكلام الناس ولغة الناس وبعد الشر عليك من الصليب لا أنت لا تهتم فيما لله بل بما للناس دي تؤكد يا جماعة ان احنا لما بنقول الكنيسة مش مبنية على بطرس لأن الكنيسة هتتبني على شيطان ده المسيح قال له اذهب عني يا شيطان عشان بعض اخواتنا الكاثوليك بيقولوا الكنيسة مبنية على بطرس لا لا حاشا الكنيسة مبنية على المسيح وحده على الإيمان بيه كإله وبطرس لما اعترف بالإيمان ده بقى جزء من الإيمان جزء من الصخرة فجزء من الكنيسة ولما تراجع عن الإيمان بالمسيح المخلص بالصليب قال له اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما الناس حينئذ قال يسوع لتلاميذه خدوا بقى بطرس ورجعوا للتلاميذ قال لهم اسمعوا بقى اسمعوا الدرس ده لأنه مهم قوي بعد ما بطرس لخبطهم إن أراد أحد أن يأتي ورائي يعني يبقى تلميذ ويمشي ورايا فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني دي أهم آية يمكن في موضوع التلمذ اللي عاوز يمشي ورايا يمشي ورايا يعني يبقى تلميذ إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ينكر نفسه يعني إيه يعني ينسى نفسه اللي هيمشي ورا ربنا مش هيقعد يفكر في نفسه ياكل ايه يشرب ايه الكلام ده مش مهم يعيش قد ايه مش مهم مشاكل تحصل فيه قد ايه كل ده مش مهم لازم ينسى نفسه ينكر نفسه ينسى كرامته ينسى طموحاته ينسى شهواته ينكر يقول ما اعرفكش لما نفسك تقول لك عاوز تقول له ما اعرفكش انا بنكرك ويحمل صليبه كنا نتوقع ان ربنا يسوع المسيح لقول المجد يقولها يحمل صليبي لأنه هو اللي هو اللي له صليب قال لا يحمل صليبه فكأن المسيح محدد لكل واحد فينا صليب ويتبعني وكون الواحد شايل الصليب ده معناه ان الحياة كلها مش لحظة صلب ده هي حياة كلها حمل صليب يعني المسيح طول ما كان بيخدم وعايش على الأرض كان شايل الصليب لغاية ما اتصلب فاحنا احنا كتلاميذ دي علامتنا كتلاميذ مش ان احنا نلبس صلبان خفيفة كده لا ان احنا نحمل كل صليب يحمله لنا المسيح ونمشي وراه نمشي وراه شايلين الصليب طبعا زي ما انتم عارفين مش وقت كلام كتير عن الصليب لكن الصليب اصبح عنوان للتلاميذ عشان كده ما تلاقوش حد مكرس الا ولابس صليب الصليب معناه احنا بتوع الغلب احنا بتوع الشقة احنا بتوع الألم احنا بتوع البهدلة احنا بتوع العرق احنا بتوع الدم معناها كده واحد شايل صليبه يعني بيقول للراحة معرفكيش وبيقول للتعب والألم أنا بتاعك أنا ملكك فأهلا بالتجارب وأهلا بالجهاد وأهلا بالضيقات وأهلا بالحروب لأن احنا شايلين صليب لو قلعت الصليب معناها انك انت تركت التلمذ وما بقتش تلميذ للمسيح بالعكس يمكن تبقى تلميذ للشيطان لأن الشيطان ما يحبش الصليب أبدا يوعدك بالراحة ويوعدك بالفلوس ويوعدك بالغنى لكن المسيح بيوعدك بصليب بس ورا الصليب في أبدية فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكه اللي عاوز يريح نفسه يخلص نفسه هنا يعني إيه؟ يعني يريح يعني يدلح اللي عاوز يخلص نفسه بي ما بيضيعها ما تصدقوش الشيطان اللي يقولك أنا هريحك ده هيضيعك يهلكها ومن يهلك نفسه يهلك نفسه هنا مش يقتل نفسه يهلك نفسه يعني يهد حيله يتعب من أجل المسيح من أجلي يجدها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه درس ده كان مهم للتلاميذ ليه هم عمالين يعملوا إنجازات روحية وعمالين يفتخروا بمراكزهم كتلاميذ واكتشفوا ان المسيح مش نبي ده اعظم من كل نبي لان هو المسيح ابن الله الحي وبيكلمهم عن الابديه واداهم سلطان يفتحوا الملكوت وسلطان يربطوا الشياطين ومع ده كله قال لهم ايه بس خلي بالكم بقى اليومين اللي هتقعدوهم على الارض تفضلوا شايلين السبت مع كل الانجازات دي وكل الافراح دي ما تسيبوش الصليب ابدا ما تسيبش التعب ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه يعني إيه يعني تفدي نفسك بإيه بمعنى ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه الشيطان هيعرض عليك كل الدنيا عشان ياخد نفسك انت بقى قول له مش عاوز حاجة من الدنيا بس عاوز اشتري نفسي انا مستعد اتعب واتبهدل واتفقر لكن عاوز الابدين عاوز اشتري نفسي هو يقول لك اديني نفسك وهديك كل حاجة ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه آخر حتة أنا عارف طولت عليكم التلاميذ يعيشوا عايشين مستنين اللحظة دي تلاميذ المسيح ما بقى لهمش فرحة بالإنجازات مش هي دي ولا إن الكنيسة بتكبر ولا إن الشياطين بتخضع الفرحة الكبيرة المنظر اللي عايشين مستنينه ابن الإنسان سوف يأتي في مجده مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله والعمل هنا هو ايه برضه الصليب قد ايه شلت صليبك العمل هنا هل انت التزمت بحمل الصليب ولا قلعت صليبك فكل تلميذ ماشي ورا المسيح مش مستني راحة على الأرض مش مستني يمكن راحة مؤقتة في انتظار التجربة اللي بعدها أو الحرب اللي بعدها أو المشاكل اللي بعدها هي الحياة كده لكن هو عينه على الأبدية في مجد المسيح وملائكته يجازي كل واحد حسب عمله طبعا يا رب صعب علينا ان احنا نفضل عايشين طول الدنيا دي مستنين حاجة ما شفناهاش مستنين حاجة بنتخيلها فعشان ما تبقاش بعيدة عن تخيلاتنا قال لتلاميذه قال لهم ايه رأيكم بقى هفرجكم على عينة من السماء عشان تعرفوا ان اللي بقوله جد وما تتشككوش وتفتكروا ان انا بوعدكم كده بقى وهم ولا حاجة الحق اقول لكم من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوت قال لهم انتوا هتشوفوا الملكوت من هنا من قبل ما تروحوا هفرجكم عليه بدل امنتوا بيا هدوقكم الملكوت من هنا وهو ده اللي احنا بندوقه وسط التحديات والمتاعب والمشاكل والحروب والجهاد بندوق الملكوت بندوق طعم المسيح الحلو بندوق طعم سلام بندوق فرح بندوق حب نقي بندوق حلاوة العشرة مع ربنا كأننا شفنا المسيح جاي في ملكوت بروفا حاجة كده مؤقتة وهو عملها مع التلاميذ في أول الإصحاح الجاي على شكل التجلي خدهم وطلع بيهم على جبل التجلي عشان يدوقهم الملكوت يقول لهم ايه رأيكم ها حلو يستاهل التعب ويستاهل الصليب ولا ما يستاهلش يلا ارجعوا انزلوا شيلوا الصليب بقى دوقهم شوية كده قالوا له خلينا كده على طول قال لهم لا انزلوا شيلوا الصليب لسه هيأتي في مجده مع ملائكته وقدسي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد